بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة آه، النهاردة هنتابع إن شاء الله آه، الباب الرابع هندرس فيه عناصر الفئة بي عناصر الفئة بي في عنصر النيتروجين والفسفور والزرنيخ والأنتيمون والبازموت آه، آخر حلقة خدناها مع بعض واتكلمنا فيها على الصفات الخاصة أو الخ- الصفات ال- آه، الفيزيائية والخواص الفيزيائية لعناصر المجموعة الخمسة إيه هندرس المجموعة الخمسة إيه عنصر النيتروجين ومركبات النيتروجين من غاز النشادر وحمض النيتريك احنا عاوزين نركز كويس قوي في كتاب المدرسة يعني ما نستعجلش وناخد إيه كم أسئلة كبير في كل مكان لا نركز في نقطة واحدة نر- نرجع للمناهج جالنا استفسارات كتيرة وأسئلة كتيرة من طلبة كتير منهم طالبة ريهام بنقول لها نرجع نرجع لكتاب المدرسة لما نرجع لكتاب المدرسة هتفرق كتير جدا مستقبلنا هيبقى كويس وهنشتغل كويس بإذن الله آه، كتاب المدرسة مليان أسئلة الأسئلة دي آه، لما نشوف النهاردة غاز النيتروجين ونعرف أثر الحرارة عليه تفاعلات النيتروجين كلها كل تفاعلات النيتروجين عندنا كلها عبارة عن تفاعلات خاصة بدرجة حرارة عالية درجة حرارة عالية بتوصل درجة الحرارة 3000 درجة مئوية لو جيت اتكلم معاكم دلوقتي على عنصر النيتروجين ونتعرف معاكم على تفاعلات النيتروجين زي ما بقول لازم نرجع لكتاب المدرسة عندي عنصر النيتروجين موجود في الهواء الجوي بنسبة 80% عنصر النيتروجين جزيئه في الحالة البخارية بيحتوي على ذرتين بيحتوي جزيء النيتروجين على ثلاث روابط الثلاث روابط اللي موجودين عندي روابط ما بين ذرتين نيتروجين ما بين ذرات النيتروجين عشان اكسر الرابطه دي لازم استخدم درجه حراره عاليه ما- بتوصل ل 3000 درجه مئويه لازم استخدم درجه حراره آه، استخدمها عن طريق جهاز القوس الكهربي والشرر الكهربي لو شفت معاكم دلوقتي اول تفاعل للنيتروجين اللي موجود عندي نيتروجين هناخده كده بصفه عامه لو خدته مع الهيدروجين هيطلع غاز النشادر NH3 يبقى اول تفاعل معايا نيتروجين مع الهيدروجين طلع لي غاز ايه النشادر لازم سهم التفاعل احط عليه كلمه شرر كهربي او قوس كهربي او حراره شديده عشان اقدر اكسر الرابطه الثلاثيه اللي موجوده الكلام ده موجود في كتاب المدرسه زي ما قلت وبنبه لازم نرجع لما نرجع لكتاب المدرسه هتفرق كتير النيتروجين مع الهيدروجين اداني غاز ايه النشادر هاخد نيتروجين افعله مع عنصر الاكسجين مع عنصر الاكسجين برضو لازم استخدم القوس الكهربي نيتروجين واكسجين بيديني NO اللي هو اكسيد النيتريك اكسيد النيتريك ده شفاف عديم اللون وهو خارج من فوهة الانبوبة بيتحول الى لون بني محمر لو خدت النيتروجين النيتروجين خدته فعلته مع المغنيسيوم بيدينا Mg3N2 اسمه نيتريد مغنيسيوم بالدال نيتريد مغنيسيوم هذا المركب نيتريد المغنيسيوم مركب إذا داب في المية بيكون عندي إيه غاز الأمونيا اللي هو غاز النشادر طبعا هنا لازم شرر كهربي لازم شرر كهربي او قوس كهربي لازم حراره شديده جدا بتوصل ل 3000 درجه مئويه عشان اقدر اكسر الرابطه ايه يا شباب الرابطه الثلاثيه خلي بالكم الرابطه الثلاثيه في بعض ال- الاسئله اللي موجوده في كتاب المدرسه اللي بنقول نرجع لها ونرجع كويس للمذاكره عندي النيتروجين لازم اكسر الرابطه دي الثلاثيه اللي معايا بدرجه حراره عاليه او بقوس كهربي او بشرر كهربي لو خدنا النيتروجين فعلناه مع مركب كربيد الكالسيوم CaC2 كربيد كالسيوم ونيتروجين بيدينا CaCN2 مركب يسمى سياناميد كالسيوم سياناميد الكالسيوم اللي موجود معانا سياناميد كالسيوم مركب مهم جدا جدا للارض الزراعيه بيستخدم في انتاج بعض الاسمده هو نفسه سماد زراعي سياناميد الكالسيوم سماد زراعي بيدوب في الميه اول ما يدوب في الميه واحط له ك- اي كميه ميه من ميه الري بيبتدي يطلع عندي غاز النشادر اللي محتاجه ايه النبات يبقى تفاعلات النيتروجين سهله جدا درس النيتروجين كلمتين صغيرين نيتروجين مع هيدروجين اداني غاز ايه نشادر لازم يكون في شرر كهربي نيتروجين واكسجين اداني اكسيد نيتريك اللي بيتحد لوحده مع اكسجين الهواء بيكون عندي NO2 ثاني اكسيد نيتروجين لو خدت نيتروجين مع مغنيسيوم يديني نيتريد مغنيسيوم لو خدته دوبته في الميه اديته ميه هيديني غاز ايه غاز النشادر عندي النيتروجين مع كربيد الكالسيوم كربيد الكالسيوم والنيتروجين لازم استخدم قوس كهربي او شرر كهربي يدينا مركب اسمه سياناميد كالسيوم دوبته في ميه اداني غاز ايه يا شباب غاز النشادر يبقى تفاعلات النشادر يا شباب تفاعلات مهمه جدا خمس انواع من التفاعلات لو خدت النيتروجين مع الهيدروجين اداني غاز نشادر نيتروجين مع مغنيسيوم مع الفلزات بيديني نيتريد الفلز نيتريد مغنيسيوم نيتريد مغنيسيوم يدوب في الميه طلع غاز نشادر لو خدنا النيتروجين مع الاكسجين بيطلع اكسيد نيتريك شفاف بيتحد مع اكسجين الهواء بيكون ثاني اكسيد النيتروجين لونه بني ايه محمر لو خدت النيتروجين مع الكربيد الكالسيوم مركب من المركبات المهمه جدا وهناخدها في الكيمياء العضويه بعد كده كربيد الكالسيوم لما اخده مع النيتروجين في وجود قوس كهربي او شرر كهربي بيدينا سياناميد كالسيوم سياناميد ايه كالسيوم سياناميد كالسيوم ده بيدوب في الميه بيطلع غاز اسمه غاز النشادر فمهم جدا للتربه الزراعيه وبيستخدم كسماد زراعي الجزء اللي بعد كده النشادر تحضير النشادر تحضير النشادر معانا لما نتكلم عليه النهارده عندي طريقتين طريقه في المعمل وطريقه تانية في الصناعه في الصناعه عملها عالم يسمى هابر هابر وكان عندنا قبل كده الحصه اللي فاتت اتنين علماء واحد اسمه ديفي والتاني سولفاي ديفي حضر الصوديوم والبوتاسيوم بالتحليل الكهربي لمصاهير هاليدات هذه المركبات والعناصر ايضا سولفاي حضر لي ايه صودا الغسيل بتفاعل لو فاكرين تفاعل سولفاي ومهم جدا خلي بالكم منه تفاعل سولفاي عشان احضر صودا الغسيل كنا بناخد نشادر مع ثاني اكسيد كربون مع ملح الطعام مع ميه كان بيطلع بيكربونات صوديوم بسخنه بيديني كربونات صوديوم زائد ميه زائد ثاني اكسيد الكربون هنرجع تاني ونشوف غاز النشادر تحضيره بطريقه هابر هابر حضر مين النشادر فين في الصناعة قدر يحضر غاز النشادر في الصناعة ازاي خد النيتروجين فعله مع الهيدروجين في وجود ايه هنعرف حالا طلع لي غاز نشادر NH3 نيتروجين مع هيدروجين طلع غاز نشادر لسه انا قايل عليها من شويه ايه لازم درجه حراره عاليه لازم شرر كهربي هنا استخدم هابر 500 درجه مئويه فقط واستخدم ايه 200 ضغط جو يعني خلى الضغط جو 200 ايضا استخدم عنصر الحديد او عنصر المولبيدينيوم او المولبيديوم عنصر المولبيديوم ده عدده الذري 42 حديد 26 ده هنا استخدمه كعامل حفاز ممكن استخدم الحديد بس او المولبيدينيوم بس او استخدم الاثنين كعامل حفاز في صناعه غاز النشادر دي طريقه هبر لتحضير النشادر في الصناعه نيتروجين مع هيدروجين في وجود حراره كام اوعى تنسى شرط التفاعل شرط التفاعل مهم جدا 500 درجه مئويه والضغط 200 ضغط جو وحط عوامل حفازه زي حديد عنصر Mo كمان اللي كعامل حفاز طلع عندي غاز النشادر تحضيره في المعمل رسمة جهاز النشادر مهمه جدا معاك في كتاب المدرسه زي ما بنقول لازم نرجع لكتاب المدرسه كتاب المدرسه عندي رسمه نشادر رسمه حمض النيتريك اساسي في امتحان ثانويه عامه بيجي لنا تحضير اما النشادر اللي هو الغاز الغير العضوي او تحضير حمض النيتريك برضه طلبه ثانويه عامه سنه ثانيه السنه دي عندي تحضير النشادر وحمض النيتريك مهم جدا الرسم ركز كويس في الرسم ان يكون بياناتك واضحه على الرسم آه لما ترسم دورق او حاجه اوعى تقفل ايه الانبوبه لا بالسداده من المطاط تنفذ منها ايه الانابيب الخاصه بالتفاعل احنا هنحضر النشادر ازاي في المعمل تعالوا نشوف تعالوا نتعرف مع بعض على تحضير غاز النشادر في المعمل عشان احضره بستخدم مركب كلوريد الامونيوم مركب كلوريد الامونيوم رمزه NH4Cl خدناه في الباب الثالث قلنا في روابط روابط تساهمية قطبية في روابط تناسقية في روابط أيونية هنفعله مع مية الجير CaOH by 2 هيدروكسيد كالسيوم جير مطفي هنستخدم حرارة تسخين بيطلع معايا CaCl2 وبيطلع معانا 2 ميه وبيطلع معانا 2 نشادر ايه اللي حصل هنا انا فعلت كلوريد الامونيوم كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد كالسيوم مع جير مطفي كلوريد امونيوم مع جير مطفي في التسخين كلوريد كالسيوم ميه نشادر لاحظوا معايا طالع غاز النشادر وطالع ايه كمان ميه احنا بنسخن يبقى طالع بخار ميه طب انا عاوز النشادر بس هو المفروض يطلع هيدروكسيد امونيوم عاوز اطلع النشادر بس عاوز اشيل الميه طب النشادر ده ماده قلويه لو دابت في الميه تبقى قلوي ولا لو دابت في الميه تبقى حمض النشادر انهيدريد قلوي انهيدريد قاعده يعني ماده لما تدوب في الميه تكون قلوي طيب يبقى انا لازم اجففها بماده قلويه زيها هستخدم اكسيد كالسيوم اكسيد الكالسيوم ده جير حي جير حي بنحطه اثناء التفاعل في انبوبه ذات شعبتين عشان يمتص بخار الميه ويطلع عندي غاز مين غاز النشادر يبقى علل يستخدم اكسيد الكالسيوم الجير الحي في تجفيف غاز النشادر اجابه سهله لان اكسيد الكالسيوم اكسيد قلوي اكسيد قاعدي اكسيد ايه قاعدي هذا الاكسيد يمتص الميه وما تفاعلش مع النشادر طب ليه ما تفاعلش مع النشادر لان النشادر مركب انهيدريد قاعدي مش هيتفاعل مع القاعدي اللي زيه طب علل تاني سؤال تاني لا يستخدم لا يستخدم حمض الكبريتيك في تجفيف النشادر لان حمض الكبريتيك هيمتص الميه وهيتفاعل مع النشادر لا ده انا عاوز النشادر عاوز اشيل الميه يبقى ما استخدمش حمض كبريتيك لكن استخدم اكسيد الايه الكالسيوم طب النشادر وهو خارج في الانبوبه هتلاقي المخبار منكس لاسفل طيب استخلص غاز النشادر ازاي ليه المخبار ينكس لاسفل النشادر بيكون ايه بيكون خفيف جدا كثافته قليله يجمع بازاحه الهواء الى ايه الى اسفل وبالتالي النشادر لا يجمع بازاحه الميه ليه لانه بيدوب في الميه ومحلوله تاثيره ايه قلوي لا نرتب كلامنا نرتب كلامنا سوا اولا النشادر حضرته ازاي في الصناعه بطريقه هبر عمل ايه نيتروجين وهيدروجين طلع نشادر استخدم حراره كام قولوا معايا كده حراره 500 وضغط كام 200 ضغط جو وحاطين لي حديد وايه مولبيدينيوم كعوامل حفازه ماشي حضرناها في الصناعه في المعمل بناخد مركب كلوريد الامونيوم كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد كالسيوم جير مطفي كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد ايه كالسيوم وضعنا الاثنين مع التسخين طلع لي كلوريد كالسيوم طلع بخار ميه طلع نشادر اشيل بخار الميه ازاي هستخدم اكسيد الكالسيوم برافو عليكم اكسيد الكالسيوم ده اللي هو جير حي فايدته ايه ماده مجففه في نفس الوقت الصهاره خلي بالكم ماده مجففه بتسحب بخار الميه يطلع غاز النشادر حر اجمعه بازاحه الهواء الى اسفل ليه لان النشادر كثافته اقل من الهواء فبيتصاعد لاعلى النشادر وبينزل الهواء ايه لاسفل طيب النشادر اقدر اجمعه بازاحه الميه لا يمكن لانه بيدوب في الميه ومحلوله قلوي هنثبت دلوقتي بتجربه النافوره طيب النشادر اجففه بايه باكسيد كالسيوم ليه لان النشادر انهيدريد قاعده اكسيد الكالسيوم ماده قلويه اكسيد الكالسيوم ياخد الميه وما يتفاعلش مع النشادر استخدم حمض الكبريتيك ينفع هو ماده مجففه بس هيتفاعل مع النشادر يبقى دلوقتي انا ما اقدرش استخدم ماده حامضيه لتجفيف ايه النشادر استخدم ماده قلويه لان القلوي مش هيتفاعل مع القلوي اللي زيه طيب لو جينا اتعرفنا دلوقتي على ازاي نكشف عن غاز النشادر بقرب ساق زجاجيه هذه الساق مبلله ب HCl بحمض هيدروكلوريك اقربها من النشادر بيكون سحب بتطلع لونها ابيض من ماده كلوريد الامونيوم ماده كلوريد الايه الامونيوم يبقى نشادر مع HCl ادانا كلوريد امونيوم نسال سؤال كده يلا معايا اكتبوه معايا كيف نحصل على غاز النشادر من كلوريد الامونيوم والعكس طب ما سهله ازاي اطلع النشادر من كلوريد الامونيوم بصوا معايا على السبوره ده هنشوفها على السبوره مع بعض النشادر هطلعه من كلوريد امونيوم باخد كلوريد امونيوم مع هيدروكسيد كالسيوم لازم استخدم معايا ماده مجففه اكسيد ايه كالسيوم يدينا كلوريد كالسيوم وميه وغاز نشادر يبقى كده انا طلعت النشادر من كلوريد امونيوم تعال نشوف العكس احنا كشفنا عن النشادر خدنا NH3 مع ال HCl بيكون معايا سحب بيضاء من NH4Cl اسمه كلوريد الامونيوم. طيب النشادر قلنا من شويه انه سريع الذوبان في الميه. نشادر ادوبه في الميه بيدينا NH4OH هيدروكسيد امونيوم، هيدروكسيد ايه؟ امونيوم. تعالوا نشوف تجربه تثبت الكلام ده. التجربه اللي معايا اللي هرسمها دلوقتي تجربه النافوره. تجربه النافوره عباره عن ايه؟ دورق بالشكل ده موجود في كمية من غاز النشادر دورق من أسفل موجود معانا هحاول أوصل ما بين الاتنين بأنبوبة بالشكل ده وفي أنبوبة جانبية هنا في الدورق اللي تحت اتفقنا من شوية إن إحنا ما نقفلش الأنابيب يعني لازم نكون دقيق جدا في الرسم بتاعك وأنت في الامتحان تقدر ترسمها صح تستخدم مسطره كويسه وقلم رصاص كويس عندي بقفل الدورق ده كده بضع هنا تحت كميه من صبغه عباد الشمس الحمراء وفوق موجود عندي غاز النشادر طبعا ده يتقفل هنا هبتدي ادفع من الانبوبه الجانبيه دي كميه هواء مضغوط بضغط جامد جدا الهواء المضغوط ده هينزل هيدفع معايا صبغه عباد الشمس اللي لونها ايه قلت احمر صبغه عباد الشمس بتطلع في الانبوبه كلها لونها احمر داخل الانبوبه يا دوبك بتوصل للخارج كده ابص الاقي في نافوره لونها ايه ازرق الله ايه اللي حصل النشادر دب بسرعه في الميه النشادر سريع الذوبان في الميه النشادر شره الذوبان في الميه النشادر هيدوب بسرعه في الميه ولما يدوب في الميه زي ما انتم شايفين كده معايا على السبوره النشادر ده في الميه محلوله ايه قلوي يزرق صبغه عباد الشمس يبقى ايه النتيجه اللي نطلع بيها من تجربه النافوره النتيجه مهمه جدا جدا ان النشادر سريع الذوبان فين في الميه وفي نفس الوقت محلوله قلوي بيزرق صبغه عباد الشمس نشادر ليه أهمية كبيرة في حياتنا نشادر بيخش في صناعة الأسمدة الأزوتية أي نبات محتاج نيتروجين بياخده من باطن الأرض طب ما ياخد النيتروجين من الهواء ما يقدرش يمتص من الهواء مع ان نسبة النيتروجين في الهواء قلنا 4 تخماس حجم الهواء يعني بالظبط حوالي 80% من حجم الهواء نيتروجين هو بياخد النيتروجين عن طريق الجذور النبات بيمتص النيتروجين من الجذور كان بتستخدم الأسمدة الطبيعية زمان اللي هي روث البهائم كانوا بيستخدموها ايه الفلاحين في ايه تغذيه النبات دلوقتي مع التطور العلمي إيه بتاعنا بدانا نستخدم اسمده كيميائيه عاليه جدا هنشوف تطور الاسمده دي مع بعض خمس انواع من الاسمده داخل فيهم غاز النشادر طبعا النشادر عرفنا تحضيره بطريقه هبر في الصناعه كمان عرفنا طريقه تحضيره في المعمل في المعمل في نقطه مهمه اوعى تنساها ان الماده المجففه في تجفيف النشادر اللي هو عبارة عن ايه اكسيد الكالسيوم اللي هو الجير الحي لازم استخدم كتاب المدرسة بعيدها النهاردة كتير يا ريت نفهم بعض يا ريت نفهم بعض أسئلة الامتحانات كلها من كتاب المدرسة لازم نرجع نرجع لكتاب المدرسة يا جماعة الناس بتهرب لحاجات بره لا نرجع معايا ونشتغل لكتاب المدرسة مهم جدا أنا معايا دلوقتي النشادر النشادر عبارة عن ايه NH3 NH3 دوت نشادر ممكن اعمل منه مجموعه اسمده لو خدته مع حمض النيتريك مع HNO3 حمض نيتريك بيدينا NH4 NO3 اسمه نترات امونيوم نترات الامونيوم ده سماد زراعي قوي بيحتوي على نسبه 35% نيتروجين ولكن ليه عيب خطير جدا ان بيزود حمضيه التربه لو خدت النشادر مع حمض النيتريك طلع لنا نترات امونيوم لو خدته مع حمض الكبريتيك بيدينا NH4 by 2 SO4 اسمه كبريتات امونيوم او ممكن اسميه سلفات النشادر سلفات الايه النشادر او كبريتات الامونيوم ده سماد زراعي قوي بيفيد النبات بنسبة عالية من النيتروجين ولكن برضه للأسف الشديد بيزود حامضية التربة لما ناخد النشادر مع حمض الفوسفوريك H3PO4 النشادر مع حمض الفوسفوريك بيديني فوسفات امونيوم NH4 by 3 PO4 اسمه فوسفات امونيوم سماد زراعي نترات امونيوم كبريتات امونيوم فوسفات امونيوم المركب الاخير ده بيمد التربه بعنصر الفوسفور وعنصر النيتروجين فوسفات امونيوم برضه بيزود الحامضيه كبريتات امونيوم يمد التربه بنيتروجين بس بيزود الحامضيه نترات امونيوم الله طب ما الثلاثه دول بيزودوا الحمضيه طب نستخدم ايه نستخدم الثلاثه دول ونضيف معاهم مركب الجير المطفئ ليه عشان يعادل الحموضه لما استخدم نترات امونيوم او سلفات النشادر اللي هي كبريتات امونيوم او استخدم فوسفات امونيوم مع ان افضلهم فوسفات الامونيوم لان يمد التربه الزراعيه بعنصرين عنصر فوسفور وعنصر نيتروجين علل لما ياتي يضاف الجير المطفئ هيدروكسيد الكالسيوم عند تسميد النبات او تسميد التربه الزراعيه بكبريتات الامونيوم لمعادله الحموضه ما هو اساسا كبريتات الامونيوم هيزود حمضيه هحط له انا قلوي حمض القلوي يديني ملح وايه وميه كل ده بدانا نركنه على جنب ونستخدم مركب جديد اسمه اليوريا مركب اليوريا هندرسه في الباب التاسع بالنسبه لطلبه الثانويه عامه اليوريا اللي هو سي او ان اتش 2 ان اتش 2 مركب عضوي يعتبر سماد عضوي مهم جدا جدا جدا في المناطق الايه المناطق الحاره في المناطق الحاره بستخدم مركب اسمه ايه اليوريا اشمعنى اليوريا في المناطق الحاره بالذات لان بالحراره بيتاثر بالحراره ويبتدي يديني ايه يديني غاز ثاني اكسيد كربون ويديني غاز ايه نشادر يبقى علل برضه النهارده اسئله كتير علل يستخدم اليوريا كافضل الاسمده في المناطق الحاره لانه بينحل بالحراره ويتصاعد عنه غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز مين وغاز النشادر المهم ان كل الاسمده اللي معايا دي بيطلع منها في الاخر غاز النشادر اللي بيستفيد بيه النبات بيستخلص منه عنصر النيتروجين الفكره الحديثه بقى نستخدم سماد اسمه سماد المستقبل النيتروجيني سماد المستقبل النيتروجيني نسبة النيتروجين فيه 82% نسبة النيتروجين كام؟ 82% طب ما عالي جدا حلو ده ايه ده؟ عبارة عن ايه؟ سماد المستقبل النيتروجيني عبارة عن النشادر السائل يعني بناخد النشا- النشادر بالضغط والتبريد نعمل منه سائل الامونيا اللامائي سائل امونيا نشادر في صوره سائل لا مائيه ما فيهاش ميه بتوضع في انابيب خاصه على عمق تحت آه، الارض ما بين 9 ل 12 سم قريب من جذور النبات بتملأ بسائل الامونيا اللامائي بحيث ان النبات يقدر يمتص منها النشادر ويمتص منه النيتروجين ونسبه نيتروجينه كام 82% انا عندي ثلاث نسب قلنا نترات امونيوم نسبه النيتروجين 35% اليوريا نقولها دلوقتي نسبة النيتروجين كام؟ 46% كمان في ايه؟ كمان في مركب آه، سائل الامونيا اللامائي سماد زراعي مهم جدا يسمى سماد المستقبل النيتروجيني لان نسبة النيتروجين بتاعته كام؟ ايوه يا شباب تمام 82 ايه في المية نخش بقى على درس حمض النيتريك النهارده عندنا ثلاث دروس مهمين جدا اساس الباب الرابع معايا واساس اسئلتهم من كتاب المدرسه نشوف معايا تحضير حمض النيتريك ونتعرف عليه عرفنا النشادر وصناعته في الصناعه بطريقه هابر اتفقنا ان الباب ده فيه ثلاث علماء ديفي حضر الصوديوم والبوتاسيوم بالتحليل الكهربي لمصهور هاليداتها كمان سولفاي حضر صودا الغسيل كمان العالم الاخير هابر حضر النشادر تعال نشوف تحضير حمض النيتريك عشان احضر حمض النيتريك بستخدم ايه KNO3 مركب يسمى نترات البوتاسيوم نترات البوتاسيوم ملح البارود هاخده مع H2SO4 شرط مهم جدا ان يكون مركز هنعرف دلوقتي اشمعنى بستخدم حمض الكبريتيك فاسخن لغايه 100 درجه مئويه ما ازودش عن كده بيتكون معايا K2SO4 زائد حمض النيتريك HNO3 هنا خلي بالكم الأحماض بتنقسم من ناحية الثبات إلى أحماض ثابتة حراريا أحماض متوسطة الثبات أحماض ضعيفة الثبات الحمض الثابت حضر منه الأقل منه ثبات يعني حمض النيتريك أنا حضرته من حمض الكبريتيك يبقى مين أكثر ثبات حمض الكبريتيك يبقى الاساس العلمي لتحضير حمض الكبريتيك حمض النيتريك الاساس العلمي لتحضير حمض النيتريك استخدام حمض اكثر منه ثباتا وهو حمض الكبريتيك الحراره زي ما احنا شايفين على السهم كده ما زودش عن 100 درجه ليه ما زودش عن 100 درجه لان حمض النيتريك بيتحلل ويتفكك اذا زادت الحراره عن 100 يبقى دلوقتي انا معايا نترات البوتاسيوم مع ك- حمض كبريتيك سخنت لغايه 100 درجه ادتني حمض نيتريك هذا الحمض بيتحلل لو زادت الحراره عن كام عن 100 درجه مئويه طيب شروط التفاعل ايه تاني لازم الجهاز اللي هستخدمه كله مصنوع من الزجاج كل الجهاز لازم يكون مصنوع من الزجاج ليه؟ لأن أبخرة حمض النيتريك مادة كاوية، مادة تالفة، حمض النيتريك ده مادة مادة بتاعته كاوية للأنسجة زي الخشب زي المطاط زي الورق، فلازم السدادات بتاعة الأجهزة اللي معايا الجهاز اللي هحضر منه في المعوجة اللي من الزجاج اللي موجودة معاكم في الكتاب، هنا لازم يكون سدادات مصنوعة منين؟ من الزجاج. طيب نوضع نوصل بقى لنقطة مهمة. حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي جدا جدا من اقوى العوامل المؤكسده ليه يا ترى نسخنه بالحراره لغايه كام 100 لا نزود بقى عن 100 لما ازود عن 100 ايه اللي هيحصل يبتدي يتفكك حمض النيتريك يطلع ايه يطلع معانا ميه يطلع ثاني اكسيد النيتروجين ودي ماده مؤكسده يطلع غاز الاكسجين اللي هو الاساس في عمليه الاكسده يبقى علل حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي لانه بيتحلل بالحراره ويتصاعد عنه غاز الاكسجين كماده مؤكسده بالاضافه الى ثاني اكسيد النيتروجين. معادلات الجزئيه دي مهمه لو انا خدت حمض النيتريك HNO3 سخنته اسخن عند 100 ولا اكتر؟ اكتر من 100 يبتدي يدينا ايه؟ يدينا بخار ميه ويدينا كمان NO2 ثاني اكسيد نيتروجين ويدينا كمان غاز الاكسجين. هنا في 4 2 4 ملاحظين معايا حمض النيتريك انا هسخن اكتر من كام درجه من 100 درجه ايه مئويه يعني اعلى من 100 هيطلع معايا بخار ميه وثاني اكسيد نيتروجين وغاز الاكسجين كده احنا حضرنا ايه حمض النيتريك شفنا اول خاصيه منه ان حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي جدا جدا جدا لانه بيتحلل بالحراره ويتصاعد منه غاز ايه الاكسجين بالاضافه لثاني اكسيد النيتروجين تعالوا نشوف مع بعض خاصيه مهمه جدا على حته ان حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي عامل مؤكسد قوي جدا جدا جدا طيب خدنا زمان سلسله النشاط الكيميائي لبعض العناصر في ايه فيزيائيه السلسله دي ترتيب تنازلي للعناصر بنجد ان في عندي عنصر الهيدروجين موجود في منطقه معينه في مؤخره السلسله اي عنصر قبله زي الحديد يقدر يحل محله يتفاعل مع حمض وليكن حمض النيتريك ها الحديد يتفاعل معاه اه يتفاعل يحل محل الهيدروجين اه يحل محل الهيدروجين طيب النحاس اقل نشاط خدنا قبل كده ان النحاس طالما اقل نشاط مش هيحل محل الهيدروجين يعني مش هيتفاعل المفروض مع حمض النيتريك لا هيتفاعل ايه ده هو العلم بيتغير لا العلم ثابت والعلم صح النحاس المفروض ما يتفاعلش مع حمض النيتريك لان النحاس اقل نشاط من الهيدروجين ولكن انا معايا حمض قوي في الاكسده حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي جدا جدا جدا حمض النيتريك يأكسد النحاس على انه اكسيد نحاس يأكسده كاكسيد نحاس ويستمر التفاعل ايه بين حمض النيتريك وما بين اكسيد النحاس علل يتفاعل النحاس مع حمض النيتريك على العلم ان حمض ايه ان النحاس اقل نشاط منين اقل نشاط من حمض النيتريك ليه لان حمض النيتريك حمض قوي جدا في عمليه الاكسده ياكسد النحاس ويكون اكسيد نحاس ويستمر التفاعل على انه اكسيد نحاس. طيب تعال نشوف التفاعلات. انا احضرت اناءين بالشكل ده. الاناء الاول حطيت فيه كميه من HNO3 مخفف حمض نيتريك مخفف. الثاني حطيت فيه HNO3 مركز. ورحت واضع قطعه حديد. خدت قطعه الحديد حطيتها في الحمض المخفف يستمر التفاعل تمام جدا مفيش مشكله ويبتدي يتصاعد ان او غاز شفاف هضيف قطعه حديد في الحمض المركز يقف التفاعل مفيش تفاعل اقف ايه اللي حصل انا حطيت حديد مع حمض مخفف طلع لي اكسيد النيتريك شفاف وهو طالع بيتحد مع اكسجين الهواء يتحول الى لون بني محمر خد حديد مع حمض النيتريك المركز وقف التفاعل ايه السبب تظهر ظاهره مهمه جدا نتعرف عليها دلوقتي اسمها ظاهره الخمول الكيميائي للفلز عندي ادي ساق الحديد حطيت عليه الحديد وضعته في حمض النيتريك ايه اللي يحصل للحديد حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي هيؤكسد سطح الفلز لطبقه من الاكسيد هذه الطبقه غير مساميه ما فيهاش فتحات تقفل على ساق الحديد قفلت خلاص ما تخليش الحمض يخش داخل الحديد ويكمل التفاعل يعني ايه علل لا يتفاعل الحديد والخاصيه دي تنفع مع ايه تاني مع الالومنيوم والكروم حديد الومنيوم كروم لا يتفاعل الحديد مع حمض النيتريك المركز لان الحمض عامل مؤكسد قوي هيؤكسد سطح الفلز ويحوله لطبقه من الاكسيد وطبقه اكسيد الحديد حجم جزيئاتها اكبر من حجم ذره الحديد نفسها فبالتالي بتبقى غير مساميه تمنع استمرار التفاعل مع الفلز توضحها جامد جدا زي ما قلت كذا مره النهارده وبعيدها تاني وتالت ويا ريت نفهمها كويس نرجع نرجع لكتاب المدرسه كتاب المدرسه اهم حاجه في المذاكره عندي الحديد وضعت عليه كميه منين من حمض النيتريك يتاكسد سطح الفلز ولما يتاكسد سطح الفلز يكون طبقه من الاكسيد مساميه ولا غير مساميه غير مساميه وهذه الطبقة تمنع استمرار تفاعل الحديد مع مين؟ مع الفلز الأصلي يبقى دلوقتي كيف نميز بين حمض نيتريك مخفف وحمض نيتريك مركز إضافة قطعة حديد برادة حديد مع المخفف يقف التفاعل لا يستمر التفاعل يتصاعد NO شفاف مع المركز يقف التفاعل طب لو وضعت قطعه من النحاس بلاش حديد نشيل هنا خالص الحديد ونحط مكانها قطعه ايه نحاس في نفس الكلام حطيت نحاس مع حمض النيتريك المخفف يتفاعل ويديني NO مع حمض النيتريك المركز يتفاعل ويدينا NO2 لونه بني محمر يعني عندي النحاس اقدر برضه اميز بيه ما بين حمض النيتريك المخفف وحمض النيتريك الايه المركز لو وضعت قطعه من النحاس مع المخفف تتفاعل وتصاعد NO مع المركز تتفاعل وتصاعد معايا NO2 لونه بني محمر يبقى كيف نميز بين حمض النيتريك المخفف والمركز بطريقتين مره احط حديد مع المخفف يتفاعل ويديني NO مع المركز يقف التفاعل مره احط نحاس مع المخفف برضو يديني ان او مع المركز يدينا ان او 2 لونه بني ايه محمر حمض النتريك درس جميل جدا وسهل وعرفنا دلوقتي ان الحديد يتفاعل مع الحمض بس الحمض المخفف مع المركز يقف بسبب ظاهره ايه ايوه انا كاتبها لسه ظاهره الخمول الايه الكيميائي اما مع النحاس بيتفاعل بيتفاعل مع الاثنين مع المخفف والمركز مع المخفف بيتصاعد ان او غاز شفاف مع المركز يتصاعد ثاني اكسيد النيتروجين لونه بني ايه محمر تعالوا نتعرف بقى دلوقتي على الجزء الاخير في الباب الرابع اللي هو ازاي بنكشف عن ايه النترات ونكشف ونميز ما بين النترات والنيتريت عشان اكشف عن النترات في تجربه اسمها تجربه الحلقه السمراء تجربه الحلقه السمراء اولا رمزها ايه رمز الحلقه السمراء Fe SO4.NO FeSO4.NO خليط ما بين كبريتات حديد ثنائية وأكسيد نيتريك ده رمز مركب اسمه الحلقة السمراء دي بتستخدم للكشف عن أنيون النيترات اللي هو NO3- سالب هنا الحلقة السمراء رمزها اف اي اس او 4 مختلطه ب NO تستخدم في ايه الحلقه السمراء للكشف عن انيون النيترات NO3 minus اي تكافؤها احادي ازاي بكشف عنها لو انا خدت معاكم دلوقتي انبوبه في شرط مهم جدا جدا للتفاعل ده يا شباب في المعمل لازم الانبوبه دي تبقى ثابته لو اتحركت الانبوبه ورجيتها او سخنتها تزال الحلقه السمراء ما تطلعش معاك الحلقه ايه السمراء سهله جدا جدا تعمل في المعمل ولكن لابد ان هي ايه تكون بحرص شديد احنا بنضع هنا من اسفل إيه الماده اللي هكشف عنها واكد كشف عنها اللي هي ان ايه ان او 3 ماده نترات الصوديوم اي نترات انا بكشف عن النترات بضيف عليها كميه منين من كبريتات حديد لازم تكون ثنائيه اف اس او اف اي اس او 4 ايه ثنائي حديدوز كبريتات حديدوز ثنائيه حديثه التحضير حديثه التحضير حديثه التحضير ايه يا استاذ بتعيدها كذا مره ليه لازم تكون حديثه التحضير لان لو انا تركت كبريتات الحديد الثنائيه دي فتره من الوقت تتاكسد الى كبريتات ثلاثيه ولو اتاكسدت الى كبريتات الحديديك مش هيطلع معانا مركب الحلقه الايه السمراء مركب الحلقه السمراء كبريتات حديد ايه ثنائيه لان الحديد الثنائي سهل قوي قوي يتاكسد لحديد ثلاثي لما اسيبه في الهواء عشان يوصل لحاله استقرار زي ما درست معايا في الباب الاول وهناخدها ان شاء الله الحصه الجايه لو عندنا عمر ان شاء الله ونكمل الحصه الجايه في بدايه الباب الايه الخامس الحديد كبريتات حديد ثنائيه دي بتتاكسد الى ثلاثيه لو تعرضت للهواء عشان كده وانا بعمل تجربه الحلقه السمراء لازم استخدم كبريتات حديد ثنائيه حديثه يعني لسه متحضره طازه لسه انا محضرها في المعمل عشان ما تحولش الى كبريتات ايه ثلاثيه ابدا اضيف بحرص شديد جدا جدا H2SO4 مركز حمض الكبريتيك المركز قطرات تسال على جدار الانبوبه قطرات ضعيفه جدا من حمض الكبريتيك المركز تسال على جدار الانبوبه تظهر حلقة سمراء على الحد الفاصل في النص أو من أعلى تمام حلقة سمراء أو لونها بني غامق شوية هنا الحلقة السمراء دي اللي هي بتميز وبتوضح إن ده أنيون اسمه أنيون النيترات يبقى عشان أكشف عن النيترات لازم استخدم تجربه تسمى تجربه ايه يا جماعه الحلقه السمراء اتفقنا مع بعض رمز الحلقه السمراء ايه دلوقتي اللي هو اف اي اس او 4.NO الحلقه السمراء بستخدم حمض كبريتيك مركز بستخدم كبريتات حديد ثنائيه لازم تكون ايه حديثه التحضير ليه عشان ما تاكسدش الى الثلاثيه آه، آه، لازم استخدم ماده النيترات الحلقه السمراء بتطلع مع النيترات ما بتطلعش مع النيتريت طب عاوز اميز ما بين النيتريت والنيترات تجربه تاني بنستخدم بيرمنجانات البوتاسيوم البنفسجيه برمنجانات كي ام ان او 4 برمنجانات بوتاسيوم بنفسجيه محمضه بحمض كبريتيك مركز يعني انا هجيب انبوبه هضع فيها كميه من برمنجانات البوتاسيوم اللي لونها بنفسجي اضيف عليها قطرات من حمض الكبريتيك المركز اللون هنا هيكون واضح معايا لونه بنفسجي بحضر انبوبتين واحده فيها نيتريت والثانيه نيترات ببتدي اضيف البرمنجانات اللي لونها ايه بنفسجي المحمضه ولا غير محمضه لا المحمضه محمضه بايه بحمض الكبريتيك المركز هبتدي اضيف برمنجانات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك المركز على النيتريت والنيترات على كي ان او 3 كي ان او 2 ايه اللي يحصل مع النيتريت يزال اللون ما يبقى لونه شفاف تماما تبقى جميله جدا في المعمل لكن مع النيترات بيفضل اللون زي ما هو يعني انا عشان اميز ما بين ال KNO3 في انبوبه وال KNO2 في انبوبه ثانيه هنضيف عليهم كي ام ان او 4 بنفسجيه برمنجنات بوتاسيوم لونها بنفسجي المحمضه اللي معاها اتش 2 اس او 4 مع النيترات يفضل اللون زي ما هو مع النيتريت يزال اللون يختفي اللون تماما لونها البرمنجانات البنفسجيه اللي معانا يبقى برمنجانات بنفسجيه محمضه بحمض الكبريتيك مع النيترات لا يزال اللون مع النيتريت يزال اللون خش للنقطة الأخيرة في الباب الرابع استخدامات العناصر اللي موجودة معانا عندي عنصر نيتروجين بنستخدمه في صناعة الأسمدة النيتروجينية بنستخدمه في صناعة النشادر بنستخدمه في صناعة حمض النيتريك عنصر تاني مهم جدا اللي هو الفوسفور ليه استخدامات كتيرة جدا الفوسفور خش في صناعة مبيدات مبيدات الفئران سم الفئران خش في صناعة الألعاب النارية القنابل الحارقة خش في صناعة الثقاب كبريت اللي عندك في البيت يخش في صناعه ايه كمان سبيكه مهمه جدا جدا جدا ايه بتقاوم الصدأ اللي هي سبيكه برونز الفسفور سبيكه اسمها ايه برونز الفسفور هذه السبيكه بتتكون من ثلاث عناصر مهمه فسفور ونحاس وايه وقصدير فسفور ونحاس وايه وقصدير يبقى دلوقتي الفسفور خش صناعه العاب ناريه مبيدات الفئران خش في صناعه ايه كمان في صناعه آآ آآ القنابل الحارقه في الثقاب في صناعه سبيكه اسمها سبيكه برونز الفسفور تستخدم في مراوح دفع ايه السفن موجوده في الميه على طول تحت السفينه او تحت مع الغواصه دي اسمها برونز الفسفور ايضا في عنصر الانتيمون الانتيمون بنصنع منه سبيكه الانتيمون والرصاص انتيمون ورصاص صلبه جدا اقوى من الصلب اصلب من الصلب سبيكه يعني عنصرين من فلزات بتدي صفات مرغوب فيها سبيكة أنتيمون ورصاص سبيكة الصلب القوي اللي بنصنع منه المراكم المركم الرصاصي ايه هو ده البطارية بتاعت العربية عشان يتحمل ايه المكونات اللي فيها والتفاعلات اللي بتحصل جواها زي ما هنشوفها مع طلب الثانوية عامة ثالثة ثانوي في الباب الايه الثامن احنا عندنا السبيكة بتاعت الأنتيمون والرصاص أساسا سبيكة صلبة جدا جدا أصلا من الرصاص نصنع منها سبيكة الايه الصلب المقاوم للصدى او الصلب القوي الخارجي لبطاريه السياره اللي هي المركم الرصاصي. كمان من الانتيمون بنصنع بعض الصبغات زي سبيكه ايه آه كبريتيد الانتيمون الاصفر دي تستخدم في صناعه الصبغه. عندي بقى البازموت، البازموت Bi ممكن نعمل منه سبيكه اللحام، لحام القصدير نلحم بيه. كمان آه بنستخدمها في صناعه الفيوزات، سبيكه البازموت تتكون من اربع عناصر. نحفظهم؟ اه نحفظهم. البازموت مع الرصاص مع الكادميوم مع القصدير عندي الايه قصدير ورصاص وكادميوم وبازمود دي سبيكه مهمه جدا تستخدم في اللحام عاوز بقى الطلبه تعمل ايه طلبه زي ما قلتها من اول الحلقه وبعيدها تاني وتالت ورابع انا عاوز كتاب المدرسه عاوزين نرجع كلنا لكتاب المدرسه نرجع للصفحه الاخيره في الباب الرابع اسئله تدريبات كتاب المدرسه اسئله مهمه جدا الباب الخامس والباب الرابع اسئلته معظم اسئله الثانويه العامه بتيجي من التدريبات اللي موجوده معانا نحلها لو في اي جزئيه صعبه معانا نتصل علينا وان شاء الله نقدر نجاوبكم احنا معانا طبعا ايه آه، فاضل لطلب الثانويه عامه الصف الثاني الباب الخامس العناصر الايه الانتقاليه احنا لو قدرنا نرجع لشغلنا ان شاء الله ونحل تدريبات كتير جدا هنفرق كتير جدا معانا ويا رب كده آه، اشوفكم كده تمام بالتوفيق وان شاء الله نتقابل على خير الحلقه اللي جايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته